هدية للبشر وهدية طرق النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عظة هو الدليل في طريق سواد نمشي بإيدنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى لنا طارة نور وخير لكل الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وليلة من أغلى الليالي ويا رب تكون ليلة إجابة وليلة قبول وليلة رضا من الله سبحانه وتعالى ويمكن الحلقة دي لأن الليلة غالية قوي قوي اخترنا إن احنا نصورها أيضا ونعملها من القاهرة أنا بصور هنا ويعني وخلف ال- النيل تاني حلقة الحقيقة نصورها من القاهرة كل الحلقات اللي فاتت كانوا متصورين في الاستوديو لكن آه، هذه الحلقة من القاهرة ومن هذا المكان ال- المفتوح وفي ليلة يا رب يا رب يفتح علينا ويبارك لنا حلقة الليلة دي وليلة 27 أغلب العلماء بيقولوا أكثر العلماء بيقولوا إن هي ليلة القدر ليلة 27 وإحنا بنقول بالطريقة اللي إحنا متفقين عليها من أول العشرة الأواخر إن إحنا مجتهدين في كل العشرة لكن احنا هنتجاوب في هذه الليله ونعيش قوي قوي قوي مع احساس الناس ان ممكن ان شاء الله تكون الليله ليله القدر وان اراء كتيره بتقول ان هي ليله القدر فلماذا لا نجتهد ولماذا ما نعملش حلقه مخصوصه الليله دي مش بتتكلم على القصص بتتكلم عن ليله القدر والاحساس بليله القدر بمنتهى الدفء ومنتهى القوه وندي طاقة كده وندي شحنة وندي أمل وندي حب لربنا سبحانه وتعالى كل ده حلقة النهاردة وأمل في المغفرة وفي الرحمة وفي العتق حلقة النهاردة بتدور كلها حوالين هذه الليلة ليلة القدر و... وإحنا من كام يوم كنا بنقول إحنا داخلين على العشرة الأواخر إحنا النهاردة بنقول قد تكون الل- الليلة دي هي ليلة القدر ربنا قد تكون الليلة دي هي ليلة القدر ربنا يستجيب الدعاء ويغفر ويعفو خلينا ن- نعيش مع الليلة أكتر فاكرين احنا كنا من كام يوم قلنا ثواب الليلة فاكرين كنا قلنا ايه كنا بنقول في ثواب الليلة أربع حاجات أول حاجة خير من ألف شهر 84 سنة حسنات تاخدها في هذه الليلة اللي يذهب إلى الله عابدا إلى الله في هذه الليلة كأن بقاله 84 سنة عابد بين يدي الله بل أكثر خير من ألف شهر الحاجة التانية ثواب هذه الليلة يتغفر كل اللي فات من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إرضاء لربنا غفر له ما تقدم من ذنبه كل اللي فات يتمسح الحاجة التالتة ليلة عتق من النار تعتق فيها الرقاب من النار مبروك أنت من أهل الجنة الحاجة الرابعة ليلة إجابة دعاء تتنزل الملائكة والروح فيها سيدنا جبريل يعني يؤمنون على دعائك ويدعون لك ويستغفرون لك حاجة يعني أربع أشياء اللي عنده دعوة اللي لادي اللي نفسه في دعوة وبيلح عليها اللي عنده مشكلة اللي عنده مرض اللي عنده اللي عنده ليلة إجابة دعاء ليلة عتق من النار ليلة آه، خير من ألف شهر ليلة مغفرة كل اللي فات علي بقى كده الهمم واستبشر وامل امل كبير وروح لربنا الليله دي بكل حب وبكل ود وبكل شكر واسجد كده بين ايديه واطمئن ان شاء الله ان شاء الله اللي خلاك تعيش لليله دي ان شاء الله يستجيب دعائك ويبلغك الليله دي وتاخذ هديتها وثوابها ورضاها ان شاء الله. خلونا ندخل في الليله اكتر ونعيش معاها اكتر ونسمع وده اللي هيدور حواليه كل حلقة النهاردة السيدة عائشة في مثل هذه الليلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال اللي هي سألته هو محور حلقة النهاردة ومفتاح حلقة النهاردة لا ده أنا عايز أقول هو مفتاح الليلة مفتاح الليلة سؤال السيدة عائشة ورد النبي وده اللي احنا بنين عليه الحلقة النهاردة كلها وهو ده اللي احنا بنقدمه للناس وبنبشر بيه وبنرفع بيه الأمل ونقول للناس روحوا خدوا ده هو ده اللي هتاخدوه الليله دي الحاجه العظيمه انت قلت لنا الثواب اربعه بس في حاجه اكبر بكتير لان الايه بتقول وما ادراك ما ليله القدر اللي هيديهولك ربنا فوق قدرتك على التصور تيجوا نقرب شويه ونشوف ايه الحاجه الغير عاديه في هذه الليله من عطاء الله سبحانه وتعالى سيده عائشه بتسال النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله أرأيت إن أدركت هذه الليلة لو اجتهدت والليلة اللي اجتهدت فيها كانت ليلة القدر أرأيت إن أدركت هذه الليلة فماذا أفعل تقول لي قول لي حاجة يا رسول الله محددة في حاجات كتير انا عارفه يعني هي سيده عائشه عارفه ان في قيام وفي تهجد وفي قراءه قران وفي دعاء وفي استغفار عارفه ان في حاجات كتيره لكن قل لي على حاجه يا رسول الله كانها بتقول له اديني المفتاح كانه بتقول له اديني يا رسول الله الحاجه اللي ربنا تبارك وتعالى ادخل بها في هذه الليله فقال يا عائشه ان ادركت هذه الليله فاكثري من هذا الدعاء اللي هو ايه كلكم عارفينه بس هن- هن- هنغوص مع الف- مع المعنى ونعيش معاه أكثري أكثري من هذا الدعاء يبقى الدعاء أولا محور أساسي في الليلة دي وبعدين من الدعاء الدعاء ده بالذات ركزي عليه يا عائشة ويا أمة كلها إيه الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خلي بالكوا سر الليلة كلها في الدعاء ده وسر الدعاء ده في كلمة اتكررت فيه ثلاث مرات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هو ال ال ال ال السر كله في اسم الله العفو الليلة دي ليلة العفو من الله سبحانه وتعالى دي ليلة عفو عن المخطئين عن المذنبين عن العصاة دي ليلة عفو عن المقصرين دي ليلة عفو عن اللي أعطوا نعم كثيرة ولم يشكروا حق الشكر دي ليلة عفو عن المقصرين في خدمة الضعفاء والغلاء دي ليلة عفو عن المقصرين ليلة عفو من الله تبارك وتعالى لأنها ليلة نزول القرآن ليلة الاحتفال العظيم كل سنة بنزول القرآن فهي ليلة عفو عارفين الملك لما يكون عنده آه، احتفال بعيد قومي فيعفو عن مجموعة من المساجين أو ألاف من المساجين مش بنسمع كده في دنيا الناس لا انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في ليله نزول نزول النور للارض ليله عفو من الله تبارك وتعالى فانا بقول ان سر الليله دي وعظمه الليله دي هي في كلمه اسم الله العفو العفو ولذلك يا جماعه خلونا نعيش اكتر مع فكره العفو مع اسم الله العفو وش معنى الاسم ده بالذات لليله دي هقول بعد شويه بس الاول يعني ايه العفو يعني ايه كلمه الع- العفو يع- معناها ايه لغويا حتى عشان عشان نفهم اكتر العفو في اللغه في اللغه لها معنيين يا جماعه في معنيين في اللغه لكلمه العفو المعنى الاولاني في اللغه ل- ل- لكلمه العفو آه، آه، الازاله والمحو الازاله والمحو يقول لك عفت الريح الاثار يعني كان في اثار فجت الريح فعدت عليها فمسحتها مش موجوده ده المعنى الاولاني لكلمه العفو عفت الريح الاثار مش موجوده و- ولذلك يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح هو وسيدنا ابو بكر في الهجره فخايفين قريش تشوف اثار رجليهم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طلع غار ثور وبعدين جت السيده اسماء بتشيل لهم الاكل فاكرين القصه بتشيل لهم الاكل وبتروح وبترجع فاثار السيده اسماء بتبين مكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان غلام لسيدنا ابو بكر الصديق يرعى الغنم يمر على أق... على اثار اقدام اسماء واثار اقدام النبي وابو بكر عشان يمحو ويزيل فهو يعني شوف لما تقرا ال- ال- ال- الحديث يقول لك آه، يوصف الحكايه دي فكان ابو بكر آه، فكان فامر ابو بكر غلامه ان يعفو اثار اسماء يعني ايه يعفو يزيل ويمحو فامر ابو بكر غلامه ان يعفو اثار اسماء يبقى ال- يبقى الحاجه الاولانيه لكلمه العفو الازاله والمحو المعنى الثاني لكلمه العفو العطاء بلا سؤال انك تعطي تعطي عن رضا نفسي بلا سؤال معنى ثاني خالص بص الايه تقول ايه ويسالونك ماذا ينفقون ندي من فلوسنا ازاي نعطي الصدقات ازاي قل العفو يعني ايه قل العفو يبقى العفو المعنى الاولاني الإس- الازاله والمحو ان تزيل الاثار وتمحو الاثار المعنى الثاني للعفو انك تعطي عن رضا نفس تعطي برضا نفس دون ان يسالك الاخر تعطي عطاء يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يبقى العفو في- هنا في رمضان في ليله القدر معناها إيه ان الاسمين دول يمحو ويزيل اثار الذنوب ثم يرضى عنك ويعطيك دون سؤال فكيف لو سألته انتوا انتوا واخدين بالكم يا جماعه ممكن ممكن كل شويه نراجع ن- نردد الحديث مع بعض اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني معناها إيه؟ أول حاجة يزيل ويمحو الأثار والذنوب الحاجة التانية يرضى بعد العفو بعد ما يزيل الأثار ما هو ممكن يعفو لكن مش راضي عنك لا ده معنى كلمة العفو يزيل الأثار يزيل الذنوب ثم ي... ثم يرضى ثم يعطيك دون سؤال لان كل دون معاني العفو يعني كلمه العفو لغه فيها الثلاث معاني الازاله والمحو ثم العطاء ثم الرضا ثم العطاء دون سؤال فكيف لو سئل ثلاث حاجات لمعنى العفو هو ده سر ليله القدر هو ده عطاء ليله القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رددوها يا جماعة وعيشوا مع الاسم وعيشوا مع الإحساس وانت ساجد قولها وادعي بدعوات كتيرة بقى لأن كيف إذا سئل اللهم إنك عفو أنا عمال أقولها وهفضل طول الحلقة أقولها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خلي بالك اشمعنى اسم الله العفو طب ما كان يبقى اسم الله الغفور يعني اللهم إنك غفور تحب المغفرة لا العفو أبلغ ليه المغفرة إن هو يستر على ذنبك في الدنيا وما يعاقبكش عليه في الآخرة دي مغفرة المغفرة ستر سترك في الدنيا وانت عامل الذنب ومش هيعاقبك عليه في الآخرة بس هل راضي؟ بس هل اتمحى الذنب؟ لا الذنب موجود ويمكن يسألك عنه يوم القيامة بس ما يعاقبكش عليه لكن العفو الذنب مش موجود انت نسيته ايوه تيجي يوم القيامه أن انت ما غلطتش والملائكه نسيته ومش موجود في صحائف الملائكه وايه اللي حصل عفا اصل ليله القدر عفا عنك يا عشان كده اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني انتوا متخيلين يا جماعه الليله دي فيها ايه انا انا عمال اقرب لك حب ربنا يعني ازاي ما تحبش ربنا بعد كل هذا العطاء ازاي ما تروحلوش وتسجد وتبكي ده مش فرق كبير يا جماعه بأن فلان دي صحيفته الصحيفة مكتوب هذه صحيفة فلان أذنب كذا يوم كذا وأذنب كذا يوم كذا وأذنب كذا يوم كذا ذنوبه قدام كل ذنب العقوبة بتاعته العقوبة بتاعته العقوبة بتاعته لكن مكتوب في آخر الصحيفة فلان لا يعاقب دي اسمها إيه؟ مغفرة لكن لو الصحيفة اتقطعت مش موجودة الصحيفة انت ما غلطتش وتيجي يوم القيامة اقرأ كتابك تيجي تقرا كتابك مش موجود الذنب لان عفى عنك كان اصل انت جيت في ليله القدر مش موجوده اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا في المغفره اسم الله الغفور لان انت ما كنتش ادركت ليله القدر فالذنب مكتوب لكن مش هتتحاسب عليه مش هتعاقب عليه لكن في العفو اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الذنب مش موجود وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد في العفو لو أدركت ليلة القدر وعفى عنك في ليلة القدر السائق والشهيد ما عملش ما عملش الملائكة مش موجودة في حسابات الم... في... في كتب الملائكة وفي سجلات الملائكة في, في, في يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون مش هتشهد لا ايديك هتشهد ولا ارجلك هتشهد لانك ما عملتش لان كل لان كل الذنب اتمحى تخيل بقى كل اللي فات من يوم ما اتولدت للنهارده للنهارده يمحى الليله دي انت ما غلطتش هتقول لي بس انا بعد رمضان لسه فاكر الذنب معناها ايه طب ما انت بتقول لي ينسى انا بتكلم على يوم القيامه بعد ما تموت وتطلع من من نطلع من القبور ليوم القيامه انت مش فاكر الذنب ما حصلش مش ما حصلش لانه عفى عنك ليله رمضان ليله 27 رمضان لانه لانه اعتقك وسامحك وغفر ليك لا ده مش كده وبس ورضي عنك ومش رضي وبس وهيديك بلا سؤال اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني تحبه بقى ولا لا تتعلق بالله ولا لا تشعر بحب شديد لله وانت بتسمع هذا الكلام ولا لا شفت لما بان الفرق بين العفو وبين الغفور أه. اديك مثل يفهمك اكتر سيدنا يوسف فاكر سيدنا يوسف بعد بعد ما ما, ما اخواته ظلموه وبعدين رموه في البئر وبعدين ندموا في الاخر قال لهم ايه في الاول قال لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب لا عقوبه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم دي ايه دي مغفره لكن عفى يوسف ما اعرفش لكن بعد شويه قام قال لهم ايه قام قايل لابوه ايه وقد أحسن بي بيكلم إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ما ذكرش البير خالص ذكر السجن ليه ما ذكرش البير عفى خلاص نسي الموضوع قفل الموضوع الموضوع ما عادش موجود ده اسمه عفو هنا عفا اديك اديك فرق اكتر يحسسك انا كل ده عمال احسسك بقيمه الليله دي بقيمه اسم الله العفو النبي اداك السر النبي قال للسيده عائشه والسيده عائشه قالت لنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تمحو وتزيل ما حصلش اللهم انك عفو ترضى بعد المحو اللهم انك عفو بعد ما ترضى تعطي بلا سؤال ايه ده يا رب انتوا عارفين يا جماعه في واحد اسمه سفيان الثوري في ال... في ليله 27 رمضان وجدوه يبكي فقالوا له تبكي وهي ليله عفو قال هذا ما يبكيني خجلا من العفو انا انا ببكي مكسوف انا مش ببكي لاني شاكك انه هيعفو عني انا ببكي لاني مكسوف وقام قايل كلمته الشهيره وخجلاه وان عفوت مكسوف من نفسي لا تخيل يمحي كل اللي فات ويرضى عنك راضي عنك ومش كده وبس ويعطيك دون ان تسال وانت كمان الليله دي بتسال فما بالك العطاء هيبقى شكله ايه انا مش فاهم ازاي واحد النهارده مش هيروح لربنا باكي خاشع متذلل يشد نفسه ويصح عياله يلا نروح للعفو سبحانه وتعالى العفو يهدينا الليله هذه الليله ازاي ما نروحلوش اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني والله انا برددها يا جماعه وعايز احطها في جدر قلبي لانه زي ما هيشيل الذنب يوم القيامه من جدر قلبي لانه عفى وزي ما هيشيله من صحائف الملائكه وزي ما هيشيله من من دماغي وينسيها لي وينسيها لي من البشر ويشيلها من كتابي انا كمان عايز احط حبه العفو سبحانه وتعالى في جدر قلبي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اقول لك الفرق بين العفو عامل ازاي يوم القيامه في فرق بين الغفور والعفو وك... وكلا أسماء الله حسنى وأسماء الله كلها خير و... و... و... ونحب لكن في واحد مقامه أن يغفر له فقط وفي واحد أدرك ليلة القدر مقامه أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه شوفوا يوم القيامة يأتي بك الله شوف الحديث دون يأتي الله بالعبد فيقول له الله أدن مني يا عبدي تخيل فيدن العبد فيرخي عليه ستره حد السامع فيقول له الله أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيستحي العبد ويظن أنه هالك ربنا بيفكره بذنوبه فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم الله بس تصدق ده مغفرة ده مغفرة هو في أكتر من كده في العفو إن يحصل إيه إن هو يأتي بك يوم القيامة يقول لك عبدي إني راض عنك إني راض عنك قد عفوت عنك ليلة كذا وكذا لحلها النهاردة ويتقال كده وواحد من اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي وعينيها بتدمع من خشية الله تقول إن شاء الله هيقول لي كده أنا يوم القيامة عبد فلانة قد عفوت عنك يوم كذا إني راض عنك لأنه عفى فالعفو فيه رضا اذهب فادخل جنتي وبعدين يقول لك إيه أعطاء بلا سؤال تمنى يا عبدي واشتهي فلن تتمنى شيء إلا أعطيتك إياه فتقعد تقول يا رب عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز كذا تمنى تمنى اسأل اسأل اسأل حتى إذا انقطعت بك الأماني جبت آخرك يقول له الله تبارك وتعالى إنك نسيت أن تتمنى كذا أفلا ترك كذا أفلا تريد كذا يذكره بأم بأمنيات العبد ما كانش مفكر فيها ده العفو هو ده العفو محى ورضي وأعطى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب اللهم اخوانا تمسكوا باسم الله العفو الليله دي وروحوا للعفو واسجدوا بين ايديه واشعروا بالخجل تخيلوا كل حاجه تتمسح الليله دي الليله دي الناس اللي مش عارفه تحج وبتقول حرمنا من الحج اشمعنى ناس خدت في الحج كل الثواب ده عشان قدروا يروحوا واحنا عندك فرصه الليله دي عندك فرصه من العفو سبحانه وتعالى تعالوا نكمل بعد الفاصل ونشوف عشان العفو يقبلك الليله دي عايزين نعمل ايه وركز في الفاصل اللي جاي لان هنقول واحد اتنين تلاته وبعدين ندعي بقى في الاخر ونروح للعفو وفي الليله دي منكسرين بنقول له يا عفو اعف عنا ونستبشر والله ليله استبشار ورضا مش بقول لك مش الايه بتقول سلام هي حتى مطلع الفجر كلها سلام ورحمه وخير وعطاء تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
في كل حرف سواء بين السطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عظة
بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نكمل مع بعض ليلة إن شاء الله ليلة رحمة ومغفرة أعظم ليلة بنستنيينها من السنة للسنة إن شاء الله إن شاء الله ظننا في ربنا مش الحديث بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء ظننا بربنا إذا كان أدركنا جعلنا ندرك هذه الليلة إن شاء الله يعفو عنا الليلة دي قلنا شعارنا في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إحنا مساكين فقراء والله يا أخوانا أنا بقول ال- ال- الحلقة دي النهاردة والواحد عمال يتمنى يا رب يا رب كل واحد يسمعها يروح لربنا وربنا يكون بيختار مننا ناس يسمعونا ويسمعوا غير مش بتكلم على الحلقه بس كلنا نروح لربنا الليله دي تبقى ليله عفو وليله سلام وليله رحمه حقيقه آه، ما زلت مع اسم الله العفو و- وهو سر الليله وهو مفتاح ذهبنا الى الله تبارك وتعالى هنروح له الليله دي باسم العفو يتجلى علينا سبحانه وتعالى باسمه العفو الحقيقه وانا بقرا في في معاني كلمه ال- العفو في اللغه يقول لك في اللغه العربيه يقول لك ان العرب زمان كانوا يبنوا الخيام فيرتحلوا فيروحوا مكان فيقوموا حاطين ال- الخيمه وبعد ما ينصبوا الخيام يعملوا حوالين الخيمه آه، خنادق عشان لو لو المطر نزل ما يدخلش عليهم الخيمه ينزل في الخنادق وبعد ما يخلصوا فترتهم يقوموا مرتحلين على مكان تاني وياخدوا خيامهم ويمشوا فطبعا بعد ما يمشوا تبقى الارض عامله زي دواير كده من اماكن ال- ال- الخنادق و- ومشيوا بيقول لك فاذا نظرت لو بصيت عليها ساعتها تلاقي حفر حفر حفر حفر لو جيت بعديها بسنه تلاقي الارض رجعت مستويه تماما ايه اللي حصل جت الرياح فعفت الاثار وايه الاثار العميقه الغائره وغطتها تماما فرجعت مستويه مين اللي حرك الرياح رب العالمين سبحانه رب العالمين سبحانه حرك الرياح فعفت الخنادق العميقه افلا يعفو عن الذنوب العميقه ازاي ازاي تظن في ربنا انه مش هيعفو عنك ذنبك قد ايه بقى مهما كان ذنبك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني وبعدين الاجمل والاجمل ان بعد ما يزيل الاثار يرضى سبحانه وتعالى انت عارف كوب م- مليان مش نظيف كوب ملوث كويس نظفته وزلت اثار الحاجات الملوثه والسموم اللي فيه وبعدين مليته عسل يبقى تخلية وتحلية يبقى تنقية وإضافة أهو دي الليلة دي يخليك من الذنوب وبعدين يحليك بالنعم والعطاء والرضا سبحانه وتعالى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وأنا عارف إن في ناس بتسمعني دلوقتي ويمكن بتقول إيه ليه ده كله في الليلة دي؟ ليه ليه يتجلى علينا باسم الله العفو؟ بص يا اخوانا خلينا اشرح لكم حاجه، ربنا اصلا خلقنا عايز مننا ايه؟ عايزنا نصلح الارض. مش كده؟ مش المطلوب اصلاح الارض هدف ال- هدف الخلق اني جاعل في الارض خليفه، صلحوا الارض. الذنوب تقيله على الظهور والذنوب بتجيب اكتئاب وبتهمد. ربنا سبحانه وتعالى عايز يجدد هذا الإنسان عشان يعمل نهضة وعشان بعد رمضان يبدأ يعمل صناع حياة ويبدأ يصلح في الأرض ويبدأ يشتغل وينهض بأمته ويصلح محتاج تجديد هذا الإنسان فيديله ليلة القدر هدية يلا اغسل بقى الماضي هنزيل كل الآثار العميقة في نفسك من الذنب الفلاني والخطأ الفلاني والمعصية الفلانية يلا جدد نفسك وارجع خفيف أصل أنت مهمتك أنت ال- أنت الموكل بإصلاح الأرض فهنديك حاجة تعينك على إصلاح الأرض أصل أنا عارف إن في ناس بتقول لي يا سلام يعني الواحد يغلط السنة اللي فاتت كلها وربنا في ليلة يمحو ويغفر ويسامح عشان يؤهلك للسنة الجاية علشان هو يريد ان انت تصلح في الارض عشان كده سلام هي حتى مطلع الفجر الهدف تجديد النفس عشان تبدأ قوية يلا ولذلك بعد رمضان اللي حاضرين معانا الليلة دي هنقول لهم يلا تعالوا مع بعض نشتغل في مشروعات وحملات جديدة ونبدأ صناع الحياة جديد ونشتغل ونبذل جدد النفس جدد النفس بالتوبة جدد النفس بأن العفو سبحانه وتعالى عفى عنك وقبلك عشان كده هنشتغل بعد رمضان شغل جديد ليه وشغل جامد وأنا متأكد إن هيبقى جوانا حيوية غير عادية علشان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا روحوا لربنا السنة دي والليلة دي يا جماعة يا اللي عايزين تشتغلوا ربنا كتير السنة الجاية الناس اللي عمالة تبعت لي مسجات شباب وبنات ويدخلوا على عمرو خالد دوت نت ويقولوا عايزين نعمل الإسلام وحلقة الغلام أثرت فينا وحلقة أهل الكهف أثرت فينا خد طاقة الليلة دي ليلة عفو من الله علشان تبدأ السنة الجديدة بعد رمضان بمنتهى القوة وحاجة تانية كمان جميلة جدا في الليلة دي الليلة دي لها ف- مع اسم الله العفو خصوصية شديدة جدا شوفوا يا جماعة انتوا عارفين ال الواحد ساعات يعمل ذنب وحش فيتوب ويقول يا رب مش هعمل كده تاني وبعدين يرجع يعمله تاني فيعيط ويزعل من نفسه ويقول ده انا وحش قوي قوي قوي انا مش هعمل كده تاني وبعدين يرجع يعمله تاني وبعدين تالت وبعدين رابع وبعدين خامس يجي السادس مش قادر يتوب يبقى في حاجز فقد الثقة في نفسه ومكسوف لانه بقى كل مره ومش عارف ويجي ونقعد نقول له على فكره ربنا بيقبل التوبه لكن هو بقى في حاجز بقى في فجوه ربنا سبحانه وتعالى انت مش عارف تخطي الحاجز ده فيبعت لك هديه تملا وتغمر نفسك بالامل علشان تكسر الحاجز وتعدي الفجوه ايه الهديه دي ليله القدر حد فهم المعنى دون يعني اللي مش عارف يتوب بقاله سنين الليله دي ليله ليله عوده ليله تصالح ازاي ربنا تبارك وتعالى هيغمرك برحمته بكمية هدايا يغفر كل اللي فات ويمحو أثار الذنوب ويرضى عنك ويعطيك بلا سؤال ذنب إيه بقى اللي- فتتوهج نفسك وتكسر الحاجز وتقول طب نبدأ من جديد ونتوب من أول وجديد بعت لك هدية اسمها ليلة القدر يتجلى فيها عليك باسم الله العفو الذي يزيل ويمحو عشان يقول لك لو ما كنتش قادر تتوب في الماضي ومكسوف من نفسك او مكسوف ان انت تبت كتير ورجعت يلا نبدا من جديد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ليله عوده الى الله ليله مصالحه ليله عاد العبد الى مولاه اصطلح العبد على مولاه هي الليله دي هديه من الله سبحانه وتعالى سبحان الله هو اللي يتودد اليك هو اللي يتودد اليك لتعود اليه يا جماعة الليلة دي ليلة العودة إلى العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أنا عايز أختم كلامي الليلة دي بحاجة تكون كده جميلة عايز أختم بالآيات والأحاديث اللي بتتكلم قد إيه عفو في الدنيا والآخرة علشان تملأ أنا أنتوا عارفين أنا نفسي إيه يا إخوانا حتى على عليا نفسي أصب جوه قلبي إحساسي بالعفو سبحانه وتعالى علشان على قد ما يستبشر قلبك ويزداد الامل ياه هو اللي دي بيغفر كل ده تخلص الحلقه دي وتجري عابد ساجد تائب م- م- يعني خاشع باكي شاكر لله س- محب لله سبحانه وتعالى عايز اقعد اقول لك قد ايه بيعفو وبيغفر علشان تملى قلبك باللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني تبقى كده ماليه قلبك ظن حسن وامل ورجاء وحب واقبال وتوبه تعالوا نمسك ايات واحاديث شوفوا ال... شوفوا الحديث ده ما من يوم الا ويستاذن البحر ربه يقول يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول ال- السماء يا رب ائذن لي ان اطبق على ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك وتقول الارض يا رب ائذن لي ان ابتلع ابن ادم فانه اكل رزقك وعبد غيرك فيقول الله تبارك وتعالى كل يوم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم لو انتوا اللي خلقينهم حاسس قد ايه برحمته شوفوا الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كثير الذنوب والمعاصي شديد العصيان فجاء الرجل الى النبي في هذه الليله فقال يا رسول الله ارايت ان عدت الى الله في هذه الليله ايغفر لي فقال له النبي نعم يغفر ويعفو شوف ويعفو عشان عايز يقول له ان العفو ابلغ يغفر ويعفو ويعفو فقال الرجل يا رسول الله وفجراتي وغدراتي ده انا ليا فجرات مش فج- مش فجور واحد وغدرت كتير وفجراتي وغدراتي من غير ما نقول من غير ما نفصل فقال له النبي نعم وفجراتك وغدراتك يعفو عنها فقال يا رسول الله وفجراتي وغدراتي يا رب يا رسول الله أنا عندي كبائر فقال وفجراتك وغدراتك يعفو عنك في هذه الليلة فمضى الرجل يبكي وهو يصرخ ويقول الله أكبر الذي يغفر الفجرات والغدرات يا جماعة الليلة ليلة عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني شوفوا الأعرابي أعرابي بسيط معلوماته في الدين قليلة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من يلي حساب الخلق مين اللي من يلي حساب الخلق يوم القيامة مين اللي هيحاسبنا يوم القيامة فقال النبي الله فقال الأعرابي بنفسه فقال النبي نعم بنفسه فابتسم الأعرابي وقال الحمد لله فقال النبي مما يبتسم الأعرابي أنت بتبتسم على إيه؟ قال يا رسول الله إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح الكريم كده فقال النبي فقه الأعرابي الأعرابي يتعلم كتير ألا لا كريم أكرم من الله عز وجل هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جميل المعنى ده حاسس جواك بكده اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني انا عايزك تغمض عينيك بعد الحلقه دي وتسترسل كده انت ونفسك مع الله سبحانه وتعالى العفو وتكلمه وتقول له انا مكسوف ده انا ذنوبي وحشه قوي وانت بتقابل الليله دي كل ده بعفو وهتمحو وهتاخد يا رب ده انا ليا فجرات وغدرات وانت العفو وكمان ترضى عني وكمان تعطيني بلا سؤال يا رب انا مكسوف انا مكسوف ده انا هعبدك طول الليله ساجدا مش عشان اقول حاجه غير اقول لك الحمد لله غير ان انا اشكرك شوفوا الحديث الجميل جاء في الاثر ان العبد العاصي اذا ذهب الى الله في ليله من الليالي يقول يا رب اعف عني يا رب اعف عني يا رب اعف عني فتقول الملائكه يا رب انه ليس اهلا لذلك انه ليس اهلا لعفوك انه قد فعل كذا وكذا وكذا فيقول لهم الله ولكني اهل التقوى واهل المغفره اشهدكم اني قد عفوت عن عبدي يا جماعه هي دي هو ده معنى العفو وهو ده اللي انا بحاول من خلال الاحاديث ده احسسك بالمعنى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني دي ليله عفو دي ليله بيتجلى فيها العفو عن عباده عشان يصطلحوا ويعودوا ويتوبوا ارفع الامل في نفسك مهما كنت عملت وروح لربنا الليله دي واسجد واعبد شوف حديث النبي صلى الله عليه شوف الحديث القدسي ابن ادم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وانت تخالفني وتعصاني فمن اين تجد فان رجعت الي تبت عليك وانا الغفور الرحيم فمن اين تجد لك الها مثلي وانا الغفور الرحيم ابن ادم استرك ولا تخشاني اذكرك وانت تنساني من ذا الذي يقرع أقرع بابي فلم أفتح له من ذا الذي سألني فلم أعطيه من ذا الذي ذكرني فنسيته أبخيل أنا فيبخل علي عبدي شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف يوم القيامة وعفو ربنا سبحانه وتعالى وحديث من ضمن الأحاديث يقول النبي عرضت علي الأمم يوم القيامة شفت الأمم كلها يوم القيامة فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل والنبي يأتي ومعه الرجلين والنبي يأتي وليس معه أحد ثم رأيت سوادا عظيما السواد يعني رؤوس رؤوس رؤوس كتير أعداد ضخمة من الناس فقلت أمتي أمتي فقيل لي لا هذا موسى وقومه فقلت فأين أمتي فقيل لي انظر إلى الطف... الأف... الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد يسد الأفق فقلت أمتي أمتي فقيل نعم هذه أمتك يا محمد ومعها سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ربنا عفى عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاستزدت ربي سبعين ألف قليل على الأمة فزادني مع كل ألف سبعين ألف متخيل دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب تخيل عفو الله لعل هؤلاء بتوع الليله دي لعل في ناس مننا الليله دي من اللي بيسمعوني الليله دي يا ترى حضرتك يا ترى ابويا يا ترى امي يا ترى انا يا ترى اخواننا المصورين اللي بيصوروني تخيل ممكن واحد سمعنا الان وبيترج من جواه يا عفو يا كريم كل العطاء دون شوفوا حديث النبي الجميل ان اطفال المسلمين اللي بياتوا يوم القيامه ياتي اطفال المسلمين اللي ماتوا في الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى للاطفال اذهبوا فادخلوا الجنه فيقولون لا يا رب حتى يدخل اباؤنا وامهاتنا فيقول لهم الله قد عفوت عن ابائكم وامهاتكم خذوا بيد بلاد آبائكم وأمهاتكم فادخلوا الجنة العفو سبحانه وتعالى الناس اللي عندها مصائب في الدنيا أو متلها أولاد تعرف هيقابلهم بعفو عفو عفو عظيم بسبب ولادهم دول يوم القيامة لعل كلامي ده يصبرهم شوية العفو العفو العفو يقف النبي يوم القيامة وقد دخل من دخل من المسلمين في الجنة ولسه في ناس من الأمة في النار فينادي النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم لم يدركوا ليلة القدر فينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي فيقول له الله اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه من مثقال ذرة من إيمان فيخرج خلقا عظيما وعدد كبير ثم يعود يا رب أمتي أمتي اذهب يا محمد فأخرج من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فيخرج خلق فيطلع خلق عظيم حتى يستحي النبي من ربه لسه في شوية فينادي الله تبارك وتعالى شفع المرسلون شفع الأنبياء شفعت الملائكة شفع حبيبي محمد أفلا أعفو أنا فيخرج الله تبارك وتعالى من بقي في النار ممن يقول لا إله إلا الله فيضعوهم في نهر يثم يسمى نهر الحياة فكأنما قد خلقوا من جديد فيقول أهل الجنة هؤلاء الجهنميون اللي لسه طالعين من النار داخلين الجنة فيقول الله الله تبارك وتعالى لا هؤلاء عتقائي من النار قد عفوت عنهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عايز تدرك عفو الله تبارك وتعالى بالله عليك أنا طالب منك حاجتين الليلة دي ليلة توبة بالله عليك توب توب إلى الله الليلة دي أول ما ت- هيقابلك بكل الرحمة دي وأنت مصر على الذنب ده توب لربنا الليله دي خليها ليله توبه تبت يا رب وروح لربنا ده هو الليله دي هديه علشان تتوب وترجع توب الليله دي وانوي واعزم ان انت تبت دي الحاجه الاولانيه الحاجه الثانيه اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك الليله دي كان عمر بن الخطاب تيجي ليله 27 ويقول كل الناس الليله مني في حل كل الناس انا مش زعلان من حد انا حليت كل الناس من, من اللي ظلموني واللي غلطوا فيا كل الناس مني في حل هذه الليله مين هيعفو الليله دي مين هيعفو عن القرايب مين مين هيصالح القرايب الليله دي مين هتخلص الحلقه دي ويتصل باللي متخانق معاه من عيلته يقول له عفوت ويقول له يا رب اشهد انا ما كنتش هعفو ابدا بس انا عفوت عشان انت تعفو اعفو خلوها ليله عفو يا جماعه خلوها ليله عفو عشان ربنا يعفو عنا الشافعي يقول لك من عفى عن انسان في هذا ال... في هذا في هذا اليوم بالنهار عفى الله عنه بالليل عايز تاخد العفو بالليل اعفو عن حد بالنهار بالله لو زعلان من حد بالذات لو قرايب لو صله رحم اعفو الليله دي عايز تدرك عفو الله خليها ليله توبه وخليها ليله عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إني داع فأمنوا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه الليلة الحمد لله الذي أحيانا لهذه الليلة الحمد لله العفو وخجلاه وإن عفوت اللهم إنا نستحي منك وأنت العفو نستحي منك نستحي منك في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب اعف عنا الليلة ارضى ارضى يا رب ارضى ليس لنا سواك كنا نعصاك كثيرا وتسترنا عدنا إليك الليلة نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نتوب إليك نتوب إليك من كل قلوبنا نتوب من الذنوب اللهم إن كان فينا يسمعنا الآن رجل أو امرأة شاب أو فتاة مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن يا رب تب علينا الليلة اعتقنا اعتقنا اجعلها ليلة عتق يا رب سينقضي رمضان لم تبقى إلا ليالي قليلة اعتقنا اعتقنا يا رب إن لم تعتقنا فنحن في مصيبة ظننا بك أنك ستغفر لنا الليلة ظننا بك أنك ستمحو الذنوب وسترضى عنا وستعطينا وستجيب دعاءنا يا رب يا من جعلت الليل ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر يا من جعلتها خير من ألف شهر يا من تتنزل كل ليلة تنادي من يسألني فأعطيه يا رب ما منا من أحد يسمعنا الآن إلا وله عندك طلب وأمنية أقسمنا عليك في هذه الليلة أجب لكل واحد منا طلبه وأمنيته يا رب أجب ما ندعوك به الليلة يا ذا الجلال والإكرام اجعلها ليلة إجابة اجعلها ليلة عفو عن كل من يسمعنا الآن اعتقنا اعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اشفي مرضانا اشفي مرضانا ارحم موتانا انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين اعفو عنا اغفر لنا تب علينا يا رب يا رب نتذلل إليك ونخضع بين يديك ونلوذ بك يا رب كل بعيد عنك رده إليك الليلة كل عاصي أو غافر من أهلنا أو من أحبابنا أو من أصحابنا رده إليك الليلة وإحنا أولهم يا رب ردنا إليك الليلة دي اغفر لينا وتب علينا وتقبل منا واعتقنا يا رب مساكين ضعفاء لو راحت مننا ليلة القدر فنحن في مصيبة ظننا بك أنك لن تضيعنا بلغنا ليلة القدر اعفو عنا سامحنا ارحمنا اعتقنا اغفر لنا وسع رزقنا أبكي مدامعنا املأ قلوبنا بحبك ارزقنا حبك يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب امين امين امين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هو الدليل في طريق سوا بنمشي بيمنا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله كتاب الله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم وده للبشر وهدية وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوه الكتاب في عظام هو الدليل في طريق سوا بنمشي بإيماننا ماسكينه ونتحمى فيه في كل شبر في أرض الله